مضى في ذاك الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كانت من الأهداف الأساسية للبرنامج الخاص بيكم برنامج ملتقى الرحمة إن احنا نركز على كتير من المشكلات اللي بتقابل الناس في المجتمع سواء المشكلات المتعلقة بالأمور المادية أو المشكلات المتعلقة بالشباب أو المشكلات المتعلقة بالدين رسالتنا في حالة النهاردة متعلقة بالمشكلات اللي بتقابل الشباب وعلى رأس هذه المشكلات مشكلة الاختلاط مشكلة الحب الموجود الآن بين شباب إعدادي وثانوي وجامعة حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نختار داعية متميز في الباب ده بالذات يكون هو معانا داعية عاش حياته وسط الشباب بصورة كبيرة وعارف دماغهم وعارف أفكارهم نحاول بقدر المستطاع نتكلم على أخطر مشكلة من المشكلات اللي بتقابل الشباب مشكلة البنات مشكلة الاختلاط مشكلة الحب المتبادل بين الأولاد والبنات في الحرام معانا النهاردة الدكتور حازم شومان ازيك يا دكتور حازم حبيبنا يا شيخ احمد منورنا ومشرفنا حبيب قلبنا ومشايخنا ومشايخنا الكرام حبايبنا، منورنا ربنا ومشرفنا.
يحفظهم ويبارك فيهم يا رب
دكتور حازم زين للناس حب الشهوات من النساء العلماء بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالنساء نظرا لان هي تعتبر من اكبر الفتن اللي بتقابل معظم الشباب واصبح النهاردة الفتنة دي هي الاساس واول شيء بيفكر فيه الشاب ان يكون له بنت بيحبها وبتحبه تخلي الجو, الجو كده معاه سخن شوية الاختلاط والكلام بين الاولاد والبنات بيوصل لسكة مش كويسة تماما وعشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى حذرنا كتير والنبي حذرنا كتير من الفتنة دي ما خلى رجل بامرأة إلا كان شيطانه ثالثهما وغيرها من الأحاديث اللي وردت في هذه المسألة هو الاختلاط بين الأولاد والبنات إعدادي وثانوي وجامعة ممكن يجي من وراء أخطار أو مشاكل
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله يعني يعني هي دي نقطه خطيره جدا يعني مش نقطه الاختلاط حرام ولا حلال مش نقطه نقطه الخطوره بتاعته الاول عشان نقدر نفهم الحكم الشرعي يعني ابليس دايما اول حاجتين لازم يعملهم في اي مجتمع عايز يدمره المعازف او الاغاني الحرام والاختلاط عشان كده في قول الله سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى يعني بسند صحيح عن بعض التابعين ان ان الجاهليه الاولى هنا اللي هي اول جاهليه بعد سيدنا ادم بعد سيدنا ادم ما بنى الكعبه وبنى المسجد الاقصى واصلح الارض وظلت الارض ألف سنه لا يوجد فيها فساد طب الشيطان هيعمل ايه ف- فانقسم ذريه ادم الى قسمين قسم نساء جميله جدا ورجال عندهم دمامه وقسم رجال جميلة جدا ونساء عندها دمامة ف... فتمثل الشيطان في شكل راع لم يسمع لصوته مثل صوته جميل جدا فكان ينزل لهم مرة في العام مرة في العام يعني ايه يعني زي حفلة في جولف بورتو مارينا مرة كل سنة الشيطان نفسه طويل يعني مش شرط انه يجيبها في سنة ولا في اتنين ولا في تلاتة قعد سبعين سنة مع برصيصة لحد ما جابه فالشيطان نفسه طويل فكان ينزل لهم مرة في العام فيغني لهم فنزل الرجال والنساء فرأى الرجال من هنا النساء من هنا ورأى النساء من هنا الرجال من هنا فحدث ايه الاختلاط فلما حدث الاختلاط وصل الامر الى الزنا وبدأت الجاهلية الاولى وقالوا هذه هي اول جاهلية على وجه الارض يبقى ابليس له خط سير ابليس ما بيشتغلش غير بخط سير ايه خط السير بتاعه انه الاول يشتغل بالاثنين دول اللي هم ال ال الاختلاط والاغاني المحرمه عشان كده دلوقتي مثلا في بعض دول الخليج مثلا لما عايزين يعملوا تسارع لعمليه الافساد بيعملوا ايه الاول اول حاجتين عملوها ايه حفلات غنائيه زائد جماعه مختلطه يبقى الاثنين دول في الاول ليه لان الاثنين دول يعني كده الكو انزيمز بتاعه التفاعل زي انزيمات المعده من غيرها حته اللحمه عايزه 50 سنه عشان تتهضم طب بيها لا فامراه العزيز لما بدات تضيع وبدا يعني ريحتها تفوح وبدا نسوه المدينه يتكلموا عنها وامراه العزيز تراود فتاه قالت بس انا ضعت ازاي انا هضيعكم نفس الطريقه اللي انا ضعت بيها انا ضعت ازاي التي هو في بيتها هما الاثنين في section واحد هما الاثنين في round واحد هما الاثنين شاب وفتاه هما الاثنين في مكان واحد فيبدا يا هو يتشغل بيها هي تتشغل بيه طب سيدنا يوسف عفيف هي هي اتشغلت بيه طب الحل ايه وقالت اخرج عليهن المفروض ان هم في قاعه يعني هو هيدخل عليهن اخرج عليهن يعني لفظ الخروج ده لفظ اصلا في ايه انا عارفه انا هعمل فيكم ايه انا عارفه الطريقه اللي انا ضعت بيها وخرج مني حاجات لم اكن اتخيل ان في يوم من الايام تخرج مني انا عارفه ان الاختلاط ده وان انا قصاد بعض على طول ده هو اللي خلاني اضيع فانا عارفه انا هجيبكم ازاي اخرج عليهن بنفس الطريقة اللي حصل معايا ده بيها فعملت خطة من اجل ان التي هو في بيتها دي تحصل معاهم اخرج عليهم اول خطة ايه اول خطوة ايه راودت راودت ازاي يقول لك آه، علماء اللغة يقولوا ان مادة راودة ديت بيخرج منها اربع كلمات في غاية الخطورة مادة راودة اللي هي راودت اربع كلمات الكلمة الاولانية الروادان الروادان اللي هي بيسموها لفت نظر اللي هو الجمل وهو رايح يتمخطر راجع يتمخطر كده يعني ايه الصوت الجميل الضحكه الجميله اللبس الجميل ال make up الجميل هي ما قالتش حاجه ولا نطقت معاه اصلا انما ايه انا انا هخيلك انا هلفت نظرك طب وهو برضه لا هو سيدنا يوسف هنا عفيف عليه الصلاه والسلام آه، ال- ال- الاثنين الاثنين الاثنين هو ده ال crush يعني اي شاب والشعر ال spiky برضه ما هو ده برضه بيخليك نفس القصه بالظبط يا دكتور عبد الرحمن نفس القصه بالظبط هي دي المراحل الاربعه ف... فاول حاجه الروادان الروادان اللي هو ايه هروح واجي قدامك بس ال... ال... الرو... الروضه برضو بيجي منها غير الروادان الرويد الرويد اللي هي واحده واحده انا نفس طويل اللي بيسموها في الغرب بطيء ولكن مضمون الماده الثالثه اللي بتخرج من روضه الاراده اهل الباطل عندهم اراده الشاب اللي عايز يعصب بيعمل حاجات لا يتخيل انسان ان في انسان يخترع لحد ما يوصل للافكار انه يوصل للمعطيه المعطيه صعبه مش سهله انما هم ابطال فيها لدرجه ان هم سفلتوا الطريق ليها في اراده يا ترى احنا عندنا اراده في الطاعه زي ما هم عندهم اراده في المعصيه ال الكلمه الخطيره الرابعه اللي خارجه من ماده روده اللي هي روداته دي الكلمه الخطيره الرياده الريادة يعني يعني مين فينا مثلا او مين من الشباب الملتزم يعمل اسرة في الجامعة من اجل مثلا نشر الهداية في الجامعة افكار جديدة اهل المعصية دايما عندهم افكار جديدة عشان يوصلوا للمعاصي بتاعتهم فراودت بدأت بانها تخيله بدأت بلفت النظر الخطوة الثانية ليخرج عليهن بقى ايه التي هو في بيتها ما عادش مجرد رايحة وجاية قدامه لا ده ايه ده بقى قصاد بعض على طول بقى قصاد بعض باستمرار بقى في ال section مع بعض على طول في ال round مع بعض على طول في المحاضرة مع بعض على طول عشان كده دايما اساس المشاكل اللي حصلت في المجتمع عندنا حتى ح- خرجت منين من المؤسسة التعليمية لما حصل اختلاط طب يا شيخنا دلوقتي اذا اردنا ان احنا نركز ونقول خطورة هذا الاختلاط ايه ايه بقى الخطورة واحد اتنين تلاتة خطورة هذا الاختلاط ان امرأة العزيز لما ارادت ان هي تدمر نسوة مصر اه ما هو مش انا ابقى انا فيها لوحدي انا هوقعكم زي ما أنا وقعت خدت معاهم السكة اللي توصل للاختلاط ابليس لما اراد انه يدمر الارض في الجاهليه الاولى خد سكه المعازف والاختلاط عشان كده ربنا لما اتكلم حتى عن المعازف في القران قال ومن الناس من ايه يشتري ايه لهو الحديث يعني الايه نفسها انت ممكن ما تقدرش تقول ايه يعني مثلا ربنا ما قالش الغناء حرام ده قال لك ايه ربنا كلمك عن خطره قبل ما يكلمك عن حكمه قال لك ان ده ده ده مخطط من اجل الهاء الشباب عن انهم يسمعوا لاهل الدين فضل يا حبيب الروح ال- الشريعة ألم تضع لنا ضوابط وخطوط حمراء لنتفادى آه، الاختلاط وهذه الخطوط الحمراء نحذر منها الشباب لو ان هم تعدوها ونحذر البنات لو ان هم ايه الخسائر اللي هتعود على الشباب هو كلام والبنات جميل يعني وان كان يعني يعني آه، آه، يعني مدى خطورة الاختلاط مدى لسه عايزين نقعد معاه شوية يعني على سبب نتشرب بس خطورة القضية نفهم القضية متأسسة على ايه الا ان الشريعة طبعا بتحمينا لان البنت دلوقتي ايه يعني I must live my life البنت والشاب يعني I must انا انا عايز اعيش حياتي انتوا مقيديني ليه انتوا خانقيني ليه يعني يعني انا انا حريتي انا عايزه حريتي انا عايزه في حين بعض الشباب يبقى I must live my life قول للناس دي يعني ايه الناس مش شايفه كل الكلام ده I must live my life الشباب فاهمين ده شيء لا، ما فاهم برضه ال- فانت ما احنا الحاج بنتكلم ابراهيم اللي قاعد ال- بالسامع و- انا والحاجه ام بنتكلم ابراهيم اللي هم بيقولوها فاهمه انا لازم اعيش حياتي ايوه لازم اعيش انا لازم اعيش حياتي انا لازم آه، انا فحبيب قلبي يا دكتور عبد الرحمن ربنا أبو يحبك زمر.
ويكرمك الله يحفظك.
ففي الخير طبعا ان شاء انا الله بتكلم بإذن الله.
انجليزي برضه خلي بالك
بقول لك بيعرف يتكلم انجليزي والدكتور خالد والدكتور غريب يعني بس يعني حبيبنا ربنا يبارك يا رب ربنا الله يحفظك يبارك.
ويكرمك.
ف- فهل دي قيود يعني الشرع لما يحرم الصحوبيه ربنا حرم الصحوبيه في القران مرتين نعم.
مره على الولد ومره على البنت ولا متخذات اخدان اخدان ولا متخذي اخدان اخدان الخدن في اللغه باللفظ المصري الانتمه يعني ايه اللي هو الانتمه يعني الخدن مش معناه بس ان انا ابقى عارفك او انت عارفني او كده لا ده احنا رايحين مع بعض وجايين مع بعض ومصاحبين بعض وداخلين في دم بعض العلاقه جامده العلاقه فيها انصهار ما بيننا وبين بعض نعم ف... ف... فدي المخادنة فربنا حرم الصحوبية في القرآن على الولد وعلى البنت طيب ال... النظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحديث معقل بن يسار يقول عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس حديث صحيح الألباني صحيح الجامع لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل لها ده ده لمسه ايد في ايه سلم على بنت عمك عيب هو هو انت لما تسلم على زميلتك في الشغل فيها حاجه الاختلاط دلوقتي داخل في دم المجتمع الاختلاط في المواصلات الاختلاط في الشغل الاختلاط في الاعمال الاختلاط داخل في دم المجتمع. هو انت لما تسلم عليها فيها ايه ده انا مش قصدي حاجه انت نيتك وحشه ليه اذا كان الشرع حرم لمسه ايد في سلام هيحلل لمسه ايد في غرام هيحلل لمسه ايد في علاقه محرمه ازاي فدي خطوط حمراء كل دي ما هياش زي ما ربنا قال ايه هو يعني ايه متبرجات يعني ايه, إيه لا تبرجنا التبرج ان واحده في برج وتخرج من البرج انت في برج اصلا انت ال- التي احصنت فرجها انت في حصن اصلا ده الشرع بيحافظ عليكي ده ربنا بيحميكي ده ربنا سبحانه وتعالى بيحافظ عليك عشان تفضلي غاليه عشان تفضل ليكي قيمه في المجتمع جمال يعني- المراه يعني يا دكتور حازم لو لو واحد بيبيع آه، بسبوسه وهريسه وماشي في الشارع كده وشايلها والدبان واقف عليها و... هت- حد ياكلها لازم تكون متغطيه ومستوره تغلى صحيح. جزاك الله وتدفع خير.
اللي انت عاوزه فيه جزاك الله خير ف... ف يعني فايه خسائر الاختلاط بقى يا شيخ محمد جزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك آه، آه، آه، ان ان البنت نفسها بتخسر البنت نفسها بتخسر زي بالظبط حديث الثلاثه والصخره الرجل الثاني لما جت الفتاه ويعني يعني عايزه دين ف- فبيقول اللهم انه كانت لي ابنه عم قريبته سهل انه يتقدم لها يعني احبها ده ده في حب وفي علاقه عاطفيه كاشد ما يحب الرجال النساء يعني love story very hot hot spice love story يعني قصه خطيره جدا ويعني فراودتها عن نفسها طب هو ما اتجوزهاش ليه؟
زي ما تقول كده ترجم بس الناس تفهم يعني ايه love story اه يعني عشان الناس تفهم بس انا ما هم يا اما يفهموا يا اما انا ننزل Windows جديد شبابي ون... وننزل بيه الشباب ف... ف يعني فراودت عن نفسها فانت في اول الحديث انا كنت اول ما كنت بقرا الحديث زمان كنت متخيل ان بالتاكيد هي متجوزه هو بيحب واحده متجوزه انما لما فعلا تمكن منها لما زون اتزنق ده اتزنقه بديه تمكن منها، فقالت اتقوا الله ولا تفض الخاتم الا بحق تفض الخاتم اللي هو غشاء البكاره يعني هي بكر وبحق يعني بالزواج يعني هي اللي بتعرض عليه الزواج يعني بتقول له انا موافق اتجوزك وهو بيحبها ولكن هو مش راضي يتجوزها مش راضي يتجوزها ليه لانه هو عرض عليها 120 دينار فوافقت اللي ليها ثمن طب انا اتجوزها ليه اربط حياتي بيها ليه رخصت نفسها في حين زوجة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما غلت نفسها بقى لما غلت نفسها جاءته احداهما تمشي على استحياء قالت والمفسرين قعدوا يقولوا هي على استحياء تعلقها بتمشي ولا بقالت ان ابي البنت اول ما تقول ابويا يبقى البنت دي محترمه يبقى البنت دي بتتكلم كلام جد البنت اللي عايزه تلاغي مع ولد ما بتجيبش كلمه بابا ابدا ابدا بابا معدي بابا غ- الكلام ده عارفه انه هيخوف الولد وهيجري اول كلمه ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا مفيش كلمه المفسرين قالوا مفيش كلمه واحده تتحط زياده هنا حصل د- نبي من اكبر خمس عزائم في تاريخ البشريه دفع عشر سنين من عمره يخدم ويسقي ويرعى الغنم مهر ليها وشوفوا بيتكلم معاها ازاي اني امكثوا اني انس امكثوا ده ضمير الجماعه يعني ده ده تعظيم ده حاسس انه معاه كنز حاسس انه معاه ثروه حاسس ان معاه انسانه حتى طريقه الكلام بين سيدنا موسى وبين زوجته في القران تحس انه بيتكلم معاها بتعظيم دي واحده رخصت نفسها دي واحده غلت نفسها هي المراه من غير عفاف قيمتها ايه هي المرأة من غير دين قيمتها ايه هي المرأة من غير انكسار قيمتها ايه هو ده جمالك فانت لما تعرفي ان هو ده جمالك هتعرفي انت هتختاري قد ايه لو خرجتي بره الدايره دي وان الشرع بيحافظ عليك يعني ال- الوقت الإنسانة ال- أو الإنسان عموما آه، دايما عنده نزوع لل- للشهوات والملذات و آه، و- بالفطرة بالطبيعة فبيحكمنا آه، حرام وحلال يعني الشاب لما بيترك الشهوات لله سبحانه وتعالى آه، بيبقى خايف من العقوبة خايف فاحنا عايزين حاجات بقى مش قصة تخويف بس من خطر ال ال الانحراف لا ده احنا عايزين كمان مرغبات تخلي الانسان يقف على ثواب عظيم جدا جدا فيعيش انسان عفيف الله الله جزاك طول عمرك رقيق يا دكتور غريب ان شاء الله اللهم بارك زي دكتور عبد الرحمن زي دكتور خالد زي محمد لا لا لا هما اللي زيي حبيب بعدين قلبنا اول مره نبقى مع بعض ربنا في يحبك برنامج ويكرمك.
واحد وانا سعيد جدا ربنا يسعدك بقول بقول لك لك محمد جلال وجلال.
خدت بالك من الكلمه دي؟
انت بتقول زي فلان بقول لك لا هما اللي زيي يعني هم اللي زيك شويه تواضع كده الإسلامة في آه، في جسد أنا- الدعوة الإسلامية انا فاهم آه، فاهم.
الأمير بتاعنا يا باشا. حبيب قلب أخوك الله نرجع يكرمك.
للاختلاط فنرجع لل-
لا لثواب العفه ثواب العفه نرجع لثواب العفة اه آه، حبيبنا الغالي ربنا يحفظك ويبارك فيك نفس الحديث اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي الثلاثه والصخره هو الثاني لما تعفف عنها بيقول فقمت عنها وهي احب الناس الي الكلمه دي فيها جوهر للعبوديه فقمت عنها اه دكتور خالد بقى والاشارات ال- القلبيه هو اللي اللهم بارك إيه، فقمت عنها وهي احب الناس الي هي دي لو قدرنا نعبد ربنا بالعبوديه دي ف- فالراجل قام اول ما قالت له اتق الله اول ما كلمه اتق الله ديت خلاص شحنه كهربائيه في قلبه اتنفض قام خلاص ولم ايه ولم يقرب منها ولم يمسها ربنا عمل له ايه فانفرجت الصخره فانفرجت الصخرة يعني البنت اللي في حياتها مشاكل العنوسة ومشاكل الفقر ومشاكل الشاب اللي في حياته مشاكل البطالة عايز صخرة البطالة تنفرج, تنفرج. عايزة صخرة الهموم اللي انت فيها تنفرج عايز صخرة الالام النفسية تنفرج عايزين صخرة الفقر تنفرج اسهل حد تاخد منه في, الدو... في الوجود كله مين ربنا سبحانه وتعالى اسهل حد تاخد طب مش عارفين ناخد ليه اهو من اهم اسباب عطاءات الله العفه العفه فانفرجت الصخره صخور حياتنا كلها تنفرج من امامنا زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله منهم شاب ايه دعته رجل دع... دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله طبعا العلماء هنا لهم قولين في تفسير الحديث القول الاول دعته في الحرام والقول الثاني دعته في الحلال ولكن هو مش فاضي للجواز يعني اول حاجة تفريج كربات الدنيا اتنين ظل العرش ظل عرش الله ظل عرش الله يعني احنا بنتكلم في المقصورة الملكية في ارض المحشر والناس بتصرخ وبتتمزق حلقها من العطش والناس بتهرع بتجري على اي حد تاخد منه حسنة والناس بتغلي ادمغتها دكتور غريب اعظم ثواب من لاهل حر الايمان الشمس.
في ارض المحشر اعظم مثوبة لاهل الايمان في ارض ده المحشر المقصورة الملكية يل- يعني في ناس كتير بتثاب في أرض المحشر أرض المحشر ده في حفلات اجتماعية أنا يوم بقول- ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم خمسين ألف سنة حياة اجتماعية خمسين ألف سنة حفلة اجتماعية مع بعض لحد ما بيعدوا من عسكرات مع بعض لأنهم كانوا في الدنيا مع بعض لأن دول كانوا ماسكين في بعض في الدنيا فأرض المحشر مليانة دول بقى واخدين إيه المقصورة الملكية واخدينها في وسط الشمس اللي على بعد 153 ميل هتبقى على بعد مين 153 ارميهم كده وهت- يعني في اثار ان الادمغه تغلي من حر الشمس في وسط ده ده في المقصوره الملكيه وبيشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام.
ومن اول من يكسى يوم القيامه كل ده ليه كل الثوابات العظيمه دي ليه كلها عشان التعفف في الدنيا فالعفاف ده كلمه كبيره قوي يا ريت المجتمع يدرك عظمه الكلمه دي يا ريت البنت تعرف ربنا هيكرمها في جوازها في دنيتها في حبه ليها يا ريت الناس ترجع تاني تؤمن بالجوائز الربانية وتشتاق وتتلهف على هذه الجوائز الربانية اليقين اللي هو وصف ربنا لسيدنا أبو بكر الصديق في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هي دي اللي نقصنا الوقت يا إخواني انت, صدق انت بالحسنى.
تقصد مقصورة الملكية يعني حاجة كحاجة في الدنيا اه يعني مقارنه بالاستاد مثلا في مقصوره ملكيه كده اللي مش اي حد يقعد فيها الامراء فيا ريت صدق بالحسنى اليقين ده يجي عندنا يجي يقين التصديق بالاعمال الصالحه ظل العرش كيفه تصوره ب- حبيب قلبي الرسول الكريم طبعا بلا تشبيه ولا ربنا إلا على يحفظك.
أزواجهم حبيب قلبي والله واخويا وشيخي واستاذ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وبعد كده ربنا يقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الله بل سبحان الله في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا مش قادر ايوه يا أتخيله شيخ احمد معلش الشاهد بقى قول الشاهد انت جبتها جميله اهو جبتها متقشره طلع الشاهد بقى فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون طبعا آه، اللي هي لما لفروجهم حافظون آه طبعا.
الذين يرثون آه، الفردوس بالظبط. الفردوس لم تذكر في القران الا مرتين بس آه.
دي واحده منهم يعني, يعني الحاجة العفاف التانية- يورث الفردوس الاعلى يورث ظل عرش الله يورث الحاجة التانية العجيبة قوي انفراج الصغور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة شهاده ضمان يا نهار واضع أبيض عليها النبي ده, عليه الصلاة ده النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر لا لا لا يا الله شيخ احمد لا لا لا يا شيخ لا، دكتور حازم لا يعني ده بيقول لك ال- ال- اول من اوائل ما دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام حديث ابن عباس لما وقف قدام آه، ابو سفيان وقف قدام هرقل وبيساله بما يامركم محمد ده من اصول الدين ده بيقولوا ده اصول الدين قال يامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله يعني شوف النبي حط كلمه العفاف فين والكلام ده ابو سفيان عارفه يعني عرف ان من اصول دين الاسلام العفاف الله اكبر مش لا حاجه وبيعة سماوية.
النساء اصلا نعم.
بيعة النساء على ألا يسرقن ولا يزنين الله.
ولا الله اكبر آه، دكتور حازم ولا يأتينا ببهتان لا، لا، أصل يفترينه يعني بين يعني أيديهم.
حضرتك مت... آه، وأرجل.
أصل البيعة في الإسلام أصل البيعة على العفاف العفاف اه الله اكبر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفاف والغنى. دعوة النبي صلى الله اللهم عليه امين وسلم يا رب.
صلى عليه اللهم إن شاء آمين يا الله رب. اللهم امين دكتور خالد شايف عنده سؤال مهم لو دخل عليك الوقت خالد ده كريزاي إن شاء الله كريزاي بتاعت البرنامج طب مش على الهوا يعني خلينا كده
بحبك الحب لا يكتب وانت حبيبي يا دكتور حازم الحب ال- كده ال- هو ده الحب الحب لا يقال الحب يفعل هذا هو الحب الحب الحلال بقى طب حب بقى يلا قول.
ال- يعني احنا لو احنا قاعدين في المجلس الجميل ده ودخل علينا شاب اسمه احمد وجاي قال لك مثلا يا عم حازم انا مفتون ببنت معايا في السكشن وعايزك تقول لي كلمتين اتخلص بيهم باللي انا حاسه ده اعمل ايه بيحبها بيموت فيها هي حلوه ولا مش حلوه بساله بقى انا
فانت عارف اسمه اهو دكتور خالد ده هو بيفترض انا افتراض بفترض اصل الحكم الشرعي ما يا دكتور يقصدش غريب.
احمد لنفسه أصل آه، اي حد بيشوف على ناس حسب احمد التصور هيحس انه المسألة.
مشبوه فالمساله ديت على حسب هي حلوه ولا مش حلوه دكتور حازم واحد بيحب واحده يعمل ايه انت هتودينا الناحيه الثانيه واحد بيحب واحده يعمل ايه
حبيبنا الغالي ربنا يحفظكم آمين ويبارك يا فيكم يا رب.
رب آه، من الحاجات اللي بتاثر فيا قوي آه، وطبعا ال- الاثر صحيح يعني له سندين سند صحيح وسند حسن صحيح آه، اثر مرثد ابن ابي مرثد الغنوي لما كان بيحب عناق و love story بقى و hot spice و love story بيصرف عمال الطاوي ال- وبيحبها وهاجر خلاص وسابها وهاجر وداس على قلبه فراجع بقى هو طبعا العاطفي عاطفي فهو كان عاطفي في الجاهليه فبقى عاطفي في الاسلام فرايح بروحه يخلص اخوانه اللي اتمسكوا وهم بيهاجروا واتحبسوا يعني حاجه يعني في قمه الفدائيه المهم فعناق شافته فقالت له مرصد هلم فبت عندنا الليله طبعا صوتها هو يعني المفروض ان قلبه ده يرتجف يعني يعني ده آه، حبيته قبل كده يا مشايخ حبيته ايوه كده الحمد لله فانا ال- اللي حب قبل كده ي- يعني ي- لازم قلبه ي- يرتجف لان ال hard disk اللي جوه ده هيقلب على طول مليون صوره ومليون ذكرى اول ما يسمع صوتها واول ح- اللي عمله سيدنا مرثد هنا ايه هو نفسه اللي عمله سيدنا يوسف مع امرأة العزيز بعد ما عملت عليه الخطة وال crush و- على طول قال معاذ الله اول ثانية لو البنت ما واجهتش بحسم لو الشاب ما واجهش بحسم هيقع على طول قال يا عناق بتقول له مرصد هلم في بيت عندنا الليلة يعني جايبه اخرها يعني خلاص يعني هي انا مش هضيعك انت رحت مني مرة مش هتروح مني المرة دي فقال يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا خليك قصدك راجل.
ايه عليه الصلاة خليك والسلام راجل خليك راجل خليك را... هي دي الرجوله جزاك الله خير هي دي المرجله اللي بحقه حقيقي ان رسول الله قد حرم الزنا اكتر حاجه بتاثر فيا مرصد رجع للنبي عليه السلام آه، طبعا هي كانت هتقتله في- كان هيتقتل فيها فقال له يا ر- ائذن لي ان اتزوج عناق مش ان آه، اقتل عناق اللي اثر فيا ان مرصد مات بعد الحادثه دي بقد ايه بشهور قتل في بئر معونه وراجع كان الامير وقتل استشهد شهور يعني لو كان اتجوزها كان كسب ايه ده الخطوبه وكتب الكتاب والقايمه وال...
شهور.
ورايحين يجيبوا العفش من دمياط واللي كان راح ثلاث شهور اصلا صح.
يعني ولكن تعفف ف... ف... ف... فلعل الله اعطاه الفردوس الاعلى جزاء هذا
الله يتعفف الله ويعفو جزاكم الله خيرا دكتور حازم
ال- طبعا الشباب هم الشوكة آه، التي في حلوق الأعداء آه، وكذلك يعني إيه البنت العفيفة يعني نريد كلمة في الختام كده ل- لشبابنا وفتياتنا اللي عايشين في الحرام حبيب نقول لهم قلبي يا إيه؟
شيخ كلمة محمد.
أخيرة حبيب قلبي وجاري ومجدين ربنا و...
يحفظك يعني ما نمشي احمد جلال قال الحلقه في نهايتها كلمه واحده بس في نذر مخضوض مفيش شوك آه.
احنا بنستحمل اشواك في الدنيا نعم عشان ربنا ينزع اي شوك عننا في الجنه باذن الله جزاكم الله خيرا ربنا يفتح من ايديكم يا رب يا رب تكون المعاني اللي دكتور حازم النهارده ذكرها ومشايخنا الافاضل تكون وصلت لنا جميعا وعلى قدر ما انا هملا قلبي بالايمان وبالطاعه والعباده والقرب من ربنا من مجالس العلم ومن المساجد ومن اهل الصلاح باذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينزع من قلبي اي حب والعياذ بالله كان في الحرام زمان ربنا يا رب يعني اساله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى واساله سبحانه وتعالى ان نكون قد حققنا صفات عباد الله المؤمنين اللي ذكرت في اول سوره المؤمنون فينادى عليهم يوم القيامه اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جزاكم الله خيرا هذا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء